لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم هيئ قلوبنا لتصلح لحبك اللهم هيئ قلوبنا لتصلح لقربك اللهم هيئ قلوبنا لتنال رضاك اللهم هيئ قلوبنا لتسمو إلى لتسمو إلى معاني القرب منك اللهم هيئ قلوبنا لتحبك اللهم هيئ قلوبنا لترضى بقضائك وقدرك اللهم هيئ قلوبنا لتصلح للسكنى بجوارك اللهم هيئ قلوبنا لتعيش معيتك اللهم هيئ قلوبنا لتش... لتستشعر حنانك وامتنانك ولطفك اللهم اصلح قلوبنا اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين اللهم هيئ قلوبنا لتكون آنية من أوانيك في الأرض يا رب العالمين آمين آمين آمين إخوتي في الله كيف حالكم مع الله لقاء الليلة لقاء القرب من الله عنوان حلقة الليلة خطة منهجيه للوصول إلى القرب من الله خطة منهجية لنصل الذي دفعني لهذا آه لما أردت إعداد درس الليلة ولقيت عنوانه مداناة حاملة أسرتني هذه العبارة والألفاظ الرشيقة في اللغة العربية تطرب القلب ايه موضوع مداناة حاملة أصله ان احنا كنا بنتكلم عن منزلة العزم وقلنا في منزلة العزم إباء القلب أن يخالف العلم بشيم برق المراقبة إباء القلب أن يخالف العلم بشيم أنه يتلمح برق المراقبة فدفعنا هذا إلى الكلام عن المراقبة لما دخلنا للدرجة الأولى في المراقبة قلنا مراقبة الحق في السير إليه على الدوام فقلنا أن دي فيها خمس حاجات أن السير نمرة واحد اتنين دوام السير ثلاثة المراقبة أثناء السير نمرة أربعة أن يكون المقصد الحق جل جلاله سبحانه وتعالى ثم الخامسة أن يستشعر الإنسان ثلاثة معاني أثناء هذه المراقبة تعظيم مذهل ومدا وسرور باعث ومداناة حاملة تعظيم مذهل واتكلمنا عن ربنا خدنا حلقتين ثلاثة في الكلام عن ربنا ليحصل للقلب تعظيم يذهل القلب يحصل للقلب ذهول من تعظيم الله جل جلاله ثم انتقلنا في اللقاء الماضي السبت الماضي لا اللي قبله الحلقة الأخيرة سرور باعث واتكلمنا عن الفرح بالله واتنططنا من الفرح من الفرح بالله عز وجل وقلنا أجمل جملة اتقالت في الموضوع ده هي آه، من كلام البشر يعني من كلام البشر بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال إيه إنه لا يمر بالأقل بأوقات يرقص القلب فيها طربا فأقول لو أن أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب شيء جميل جدا إنك تش- تشعر بطرب القلب كان ده سرور باعث السرور ده بيبعث بقى ع- إذا كان ده حال أهل الدنيا مع النكد الحاصل فيها إذا كان ده حال القلب في الدنيا حال المؤمنين المتقين المقربين ده حالهم في الدنيا إن القلب بيطرب يرقص القلب فيها طربا في وسط الإزعاجات الحاصلة دي كلها وتجد القلب اضطرب بمعاني القرب أمال في الجنة بقى هيبقى إيه فيدفعه هذا إلى الاشتياق سرور باعث يبعثه إلى الشوق لرؤية وجه الله الكريم يبعثه إلى الشوق لرؤية العرش والسجود تحت العرش يبعثه إلى الشوق إلى مجالسة النبي محمد في الجنة وأصحابه يبعثه إلى الشوق إلى مجالسة الصحابة والجلوس معهم إلى مصاحبة الأنبياء وزيارتهم في الجنة إلى إلى الراحة في الجنة سرور باعث السرور ده لذلك كثيرا ما نقول إن النكد اللي عايش فيه أشرف الهم اللي هو شايله هو اللي مخليه مش قادر يوصل لربنا لأن النكد بيكتف يعني آه، جرى في عرف بعض النساء انها آه، آه، كده بيعلمون في الاعلام الفاسد المفسد الضال المضل ان دي البهارات بتاع ال- بتاع الحياه لازم تعمل مشاكل كل فتره كده و- وتشعلل الحياه لا دي مفسده في عرف المؤمنين ده الامام احمد ازعجه ان زوجته كان نعلها بط- بيصر يعني ال- ال- الشبشب اللي هي لابساه في ال- في البيت آه، ال- ال- بيزيق ازعجه ده ازعج قلبه فلذلك المتقين المؤمنين مش بتوع الدنيا ولا يحبوا الكلام ده ان حد يزعج قلوبهم بمشاكل ولا هموم عايز آه، عايز سرور باعث السرور يبعث على علو الهمة يبعث على السعادة يبعث على الأشواق الراقية يبعث على العمل المجزي يبعث على الهمة العالية يبعث سرور باعث التالتة بقى هي كانت الأولانية والتانية إيه؟ كانت الأولانية تعظيم مذهل والتانية سرور باعث التالتة مداناة حاملة يعني إيه؟ مداناة بتشير إلى معنى القرب مداناه بس مش الدنو والكلام عن كلمة الدنو اللي هو القرب يعني كلام خطير لما بنقراها في الحديث بنسكت إن الله جل جلاله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في حديث عرفة فيدنو من الحجيج جل جلاله سبحانه وتعالى في واسجد واقترب انك ما سجدت لله سجده الا رفعك الله بيده اقرب ما يكون العبد من ربه من ربه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد اسم الله عز وجل الباطن المعاني دي يخرس اللسان ويقف العقل ممنوع الكلام اللي هو القرب بس القرب ده له حلاوة ومشاعر و و وفيوضات تطير الألباب القرب ده من الله جل جلاله اللي هو شعور الصادق الصريح ينزل ربنا الشعور الصادق الصريح أقرب ما يكون الشعور الصادق الصريح يدنو من خلقه تعبيرات القرآن والسنة في المقامات الصريحة دي بس أمروها كما جاءت تحسها وما تتكلمش بيها بس الشعور ده شعور راقي وعالي قوي و يحتاج إلى انك تحس ولو انا شوقتك دلوقتي للمعنى ده وحس بيه قلبك يبقى ده كلام كويس لان اشتياقك للحياه مع الله والقرب منه والتقرب اليه ده دليل حياه قلبك لو انت دلوقتي بتقول اه يا سلام يا ريت طب ازاي هو ممكن طب انا اقدر لو جوه قلبك المعنى ده وربنا راى من قلبك هذا الشعور والاحساس يبقى قلبك لسه لسه حي يبقى انت فيك امل يبقى انت ممكن يجي منك اشتياقك للحياة وللقرب من الله والتقرب إليه وطلب العلم بذلك طب ازاي اعملها ازاي طب هو هي دي ايه تيجي ازاي آه ده دليل على ان قلبك حي وانك لست من جملة الاموات دي اول الخطة المنهجية للوصول الى القرب من الله اولها انك تشتاق ان قلبك يشتاق لده انا كنت خطبت جمعه بعنوان فيما يختصم الملا الاعلى قلت للناس تعالوا نسمو ونترك الملا الادنى بالنار اللي مولعينها والطوب اللي بيحدفوه والقتل اللي بيقتلوه والدخان اللي هم عايشين فيه سيبك من ده وتعالى نطلع فوق نعيش مع الملائكه تعالى نروح بعيد عن الجو الخانق ده ونعيش شيء من القرب والجمال والجلال اذا قلبك اشتاق لكده الحقيقه لو قلبك اشتاق لكده يبقى قلبك حي يبقى لسه قلبك حي مش ميت مش من جملة الأموات أول خطوة أول طريق أول خطوة في الطريق إلى الله أن تعرف الله دي أول خطوة وإحنا أرجو إن إحنا نكون قطعنا أول خطوة اتكلمنا عن الله عز وجل وعرفت ربنا وحسيت في آخر حلقة اللي قلت لك فيها في الكلام عن ربنا إن جسمك يقشعر إنك تحس فعلا إن جلد- جلدك يقشعر جسمك يقشعر قلبك يقشعر وقلبك يلين انك تبدا تعرف ربنا الخطوه الثانيه ان تهتدي اليه طريقا انك انت يبقى في طريق انت عارف ان الطريق ده يوصلك لربنا شالوا الطريق اللي احنا كنا عاملينه هنا آه ان يبقى في طريق واضح انت واخد سكه توصلك لربنا والكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده بس خليني اعيده تاني لان دي بقى ده المنهج اللي احنا هنمشي عليه طول حياتنا نمرة واحد ان تعرف الله نمرة اتنين انك تعرف لك سكة توصل لربنا ازاي قل لي قال لا هي سكك ولا سكة واحدة لازم تعرف نمرة واحد ان الطريق الى الله واحده جامعه لكل ما يرضي الله يعني هي واحده ولكن واحده كبيره واسعه لما يجي علمائنا يعرفوا الصراط يقولوا ان من تعريف الصراط لا مش دي لوحدها الاثنين من تعريف الصراط ان اه لازم الاثنين من تعريف الصراط ان لازم الصراط يبقى واسع لازم الصراط كلمة صراط تقتضي انه واسع واسع جدا يسع جميع السائرين واسع ان الصراط يبقى واسع جدا لدرجة ان هو يسع جميع السائرين كل الناس اللي ماشية ربنا يسعهم الصراط يبقى نمرة واحد ان تعلم ان احنا دي نمرة واحد في ثلاثة اللي هي ان تهتدي اليه طريقا الطريق اللي موصلك لربنا لازم تعرف نمرة واحد ان الطريق لربنا واحدة اه بس واحدة واسعة طريق عريضة جدا بمعنى ان الطريق 12 حارة لا عندنا هنا دلوقتي اللي انا كتبتهم 10 حارات 10 حارات الحارات دي اللي في الطريق للي ماشي على عشرين معاه غلبان معاه توك توك وواحد ماشي جنبيه عايز يمشي على ستين معاه انت معاك ايه النهارده يا محمد يا صلاح آه آه واللي جنبيه على مية والتاني مية وعشرين والتالت ماشي على مية وتمانين واللي جنبيه ميتين واللي جنبيه ميتين وعشرين وواحد ماشي على ميتين وستين بس كلهم في ايه طريق- هو طريق واحد الطريق كله في الاخر يوصل لربنا بس طبعا منهم من يمر على الصراط بشت، كالبرق تبقى انت ماشي كده واحد يعدي من جنبيك أو اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك هي الطريق واحده في واحد ماشي على مهله زي الاعرابي اللي قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والله لا ازيد على هذا ولا انقص قال افلح وابيه ان صدق ودخل الجنه او دخل الجنه ان صدق هي بس الفرائض بيصلي الفرائض بس بيصوم الفرائض بس بيأدي زكاة الفرائض بس حج حجة الفريضة وعمرة الفريضة بس وخلاص على كده ده يروح النار لا يروح الجنة بس ماشي على مهله ماشي على مهله جنب الحيطه غير لما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل سيدنا عمر جاب نص ماله وسيدنا ابو بكر جاب ماله كله هي كده الطريق ناس كده وناس كده وناس كده ناس على قدهم وناس ماشيين متوسط وناس ماشيين بسرعه شوف لك سكه هتركب ايه؟ إيه بيقول ايه ابن القيم عليه رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين أن الطريقة وهي واحدة جامعة لكل ما يرضي الله وما يرضيه متعدد متنوع فجميع ما يرضيه طريق واحد وما راضيه متعددة متنوعة بحيث بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال واحد النهاردة بيتصدق والصحابة تصدقوا بس صدقة الصحابة لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه فبحسب الأشخاص عشان كده كنت عايز أوضح النقطة دي آه، مهم جدا توضيحها بس خلينا نجيبها المرة الجاية هنسى كنت بقول ايه ان ابن القيم ابن القيم بيقول ايه ان لا اله الا الله نور لا اله الا الله اشعه لا اله الا الله في قلوب المؤمنين في بعضهم كالجبل في قلب بعضهم كالجبل اشعه لا اله الا الله جبل عند بعض الناس وبعض الناس اشعه لا اله الا الله مثل الشمعه قال ايه فياتي صاحب التوحيد الكبير ويقع في بعض الهنات فيراه صاحب التوحيد الصغير فيغتر به فيعمل مثله فيهلك فلما نقول الصحابه عشان بعض الناس النهارده لما يجي يتكلم في فقه الاختلاف وجواز الاختلاف الصحابه اختلفوا طب الصحابه دول توحيدهم كبير ينغمر فيه كل سفاسف اخطائهم حتى الراجل لما آه يعني آه بلغ قريش ان الرسول جاي يغزوكم الرسول قال لهم ايه دعوه الصحابي الثاني اللي كان بيشرب خمره الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعله يحب الله ورسوله ده عشان توحيدهم ايه توحيدهم كبير تدوب فيه الحاجات الصغيره دي اما انت عشان توحيدك صغير غلطه من دي توديك جهنم الناس مش زي بعضها وصلت فلازم تبقى فاهم كده ان المراضي ربنا متعدده متنوعه تختلف بحسب الازمان والاشخاص والاماكن والاحوال كلها طرق مرضاته هذه التي جعلها الله لرحمته وحكمته كثيره متنوعة جدا لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم يعني ايه واحد ينفع في الصيام واحد ينفع في القيام واحد ينفع في الذكر واحد ينفع في تلاوة القرآن واحد ينفع كل واحد عنده طاقة وعنده موهبة وعنده خبرة وعنده استعداد وعنده قابلية قال سبحانه وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم واد محمد ده مصور هو خلاص بقى كده مصور وطارق مخرج وحسن حسان مدير وعمرو خدام كل واحد كل اعملوا فكل ميسر لما خلق له قابليات الناس يعني لو قلنا تعالى يا عمرو يبقى انت مصور ما ينفعش ليه هو ربنا خلقه كده في الحته دي وده ربنا خلقه كده في الحته دي وربنا وقف وليد بقى هنا في الشمال ومحمد في اليمين ارزاق هي اقدار هي احوال عشان كده بنقول دايما يا جماعه في فهم الحياه في لعبه الحياه انك انت اذا ربنا رزقك هذه الموهبه وشغلك الشغلانه دي بلاش تتنطط وتقول انا انفع مدير استوديو هو خلقك كده يبقى مدير يفسد ويفسد يبقى صاحب قناه وهكذا الشاهد ايه ان على حسب قابليات الناس واستعدادهم خلق الله لهم اعمالهم وهو اعلم بهم احفظها في تفسير قول الله تعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى فاللي خلقك وسواك قدر لك ما يصلح لك وما أنت تصلح فيه فسر فيه ربنا فتح لك سبب خليك في السبب ولا تعترض على ولا تعترض على مسبب الاسباب وتتألى فتفسد السبب وتفسد حياتك ورأينا كثير من الذين افسدوا حياتهم بسبب عدم رضاهم برزق الله نرجع تاني السكة بتاعتك الطريق واسع لاحب بإيه؟ باستعدادات العباد وقوابلهم ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلا واحد بعد واحد لو ربنا تعبدنا لو ربنا تعبدنا إن آه يا أنا وحشتني الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما بتزهقش طب كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بنقول لو ربنا جعل مرضاته في حاجة واحدة ربنا قال للناس يرضيني بس انكم تحجوا ما كتير من الناس ما يقدرش ان كنتوا تبقوا علماء كل الناس فرض ان كل الناس يبقوا علماء كتير من الناس ما تقدرش عشان كده رب ربنا جعل مراضيه واسعة كتير توافق جميع الطباع والاستعدادات والقابليات والمواهب والطاقات واحد شغال زبال واحد شغال آه عتال واحد شغال آه سواق واحد شغال آه عامل واحد شغال موظف واحد شغال كل واحد من دول له ظروف وقته يقدر يقوم الليل ولا ما يقدرش يقدر يصلي النوافل كلها ولا ما يقدرش يقدر يتصدق كل يوم ولا ما يقدرش ربنا جل جلاله رحيم الكريم دايما اقول لكم حبوا ربنا بقى حب ربنا زود حب ربنا في قلبك والله لو تعرفه تحبه والله لو كنت تعرف ربنا كويس لتحبه اكتر من كده حب ان ربنا سبحانه وتعالى رحمك ما فرضش عليك اللي فرضوا على آه اللي عنده ملايين مثلا وما فرضش على اللي عنده ملايين على اللي عنده عقل متألق ومتوهج وما فرضش على صاحب العقل اللي عنده قلب متلألئ لؤلؤي كل واحد ربنا أوجب عليه اللي يناسب طاقته وقدره عشان كده ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها هو آتاك وهو يكلفك على قدر ما آتاك لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك كل امرئ الى ربه طريقا يقتضيها استعداده وقوته وقبوله اذا علم هذا فلا يعيب بعضنا على بعض كلنا حافظين القصة بتاع الرجل اللي بعت للامام مالك قال له ايه اللي انت بتعمله ده انت قاعد في المدينة قاعد بس تعلم الناس وتقول لي احاديث وسايبنا والبيت الشعر اللي بيغنوه يا عابد الحرمين لو ابصرتنا ها ف بعت له قال له انت فيما قضى الله لك وانا فيما قضى الله لي وكلانا على خير انت في الجهاد بتقاتل وانا في العلم بانافح عن السنه وأهلها وهكذا فالشاهد إيه من الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إلى الله طريق العلم والتعليم واحد ربنا فتح عليه في الجانب ده بيتعلم ويعلم الناس ربنا فتح عليه في الجانب ده ومنهم انا عايز انا بقى انا بقول العشر نقاط دولك عشان تختار لك سكه دي سكتك العلم والتعليم ومنهم من يكون سيد عمله الذكر ذكر الله قد جعله زاده لمعاده ورأس ماله لمآله ذكر وعشان كده بقول احيانا لما نقول ايه حسان بن ابي سنان كان بيسبح مئة ألف في اليوم واحد يقول طب انا اجيب مئة ألف منين اصل دي شغلته دي السكة اللي هو سلكها فعشان كده لو دي بقت شغلتك يعني انا انا برى في من حولي من اخواني ان اللي خد سكه القران ربنا بيفتح عليه في القران تلاقيه دايما يزيد في موضوع القران عنده خبره بقى ازاي يقدر يختم القران في يوم وازاي يقدر يختمه في ثلاثه وازاي يقدر يختمه في اسبوع ازاي يقدر يختم في قاعده واحده خبره خبره هي دي اللي انا بقول لك عليها لازم تشوف لك سكه توصل منها لربنا ومنهم من يكون سيد عمله وطريقه إلى الله الصلاة سيدنا عبد الله بن مسعود قال كده أنا لا أكثر من صيام النوافل لأن الصوم يضعفني عن الصلاة وأنا أفضل الصلاة على الصيام ذكر عن سيدنا عبد الله بن مسعود أنه كان بيصلي 300 ركعة في اليوم والليل 300 ركعة تنفع في الصلاة يا محمد قول لي عم ياسر 42 43 طيب 43 ركعة في اليوم ماشي ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء حاجات الناس وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات فتح له في هذا باب وسلك الطريق إلى الله هو سكته انه يخدم المسلمين ده محتاج يروح مستشفى ياخده يوديه مستشفى ويعرف دكاتره يوصي عليه الدكتور ده ويجيب واسطه يدخله ويجيب له علاج على نفقه الدوله شغلته ان هو واحد عايز يشتغل يوم ياخده ويروح شركه ويوصي عليه ويشغله وربنا بيكرمه وحد بيديله فلوس يوم يوزق يجيب لده تاكسي يشتغل عليه ويجيب لده دكان يفتحه ويفتح لده كشك يروح يجيب له ترخيص من المحافظه وشغال شغال في خدمة المسلمين شغلته دي ويوصل منها وكل ده لله لما يجي حد يقول له شكرا يقول له على ايه انت شفتني عملت حاجة الناس دي هي اللي عملت لك انا ما بعملش حاجة ده انا بس ايه دلال على بضاعة الله بقول للناس شوفوا الحتة دي محتاجة مساعدة حطوا فيها مساعدة والحتة دي محتاجة كذا ساعدوها في كذا والحتة دي عم... واحد دي سكته طريقه ربنا هو ده و... الطريق ده كل طريق اقول عليه يا جماعه تلاقي بيلاقي فيه قلبه ويلاقي فيه القرب من ربنا احنا لسه ما اتكلمناش عن القرب احنا بنقول السكه جايبينها منين من بعيد جايين طريق القرب من ربنا بس جايين منين ده احنا جايين من اكتوبر جايين من من اخر الدنيا في الطريق لربنا جايين من بعيد من هناك جايبك من اول الطريق اعرف ربنا امن بيه وايوه انت جاي في السكه كده شوف لك سكه بقى توصلك للقرب قلنا السكه الاولانيه العلم والتعليم الثانيه الذكر الثالثه الصلاه الرابعه الاحسان والنفع المتعدي الخامسه القران هو قاعد يقرا قران ويدندن بالقران لسانه ما بيبطلش قران ابدا سته من الناس من يكون طريقه الصيام فهو متى أفطر تغير عليه قلبه وساءت حاله مش بقول لك كده ان هو مش بيعمل وبس لا ده بيلاقي قلبه في ده ويلاقي حاله في ده ويحس بالقرب من ربنا في ده ومنهم من يكون طريقه الحج والعمر متى جلس فلم يكن عند الكعبة لم يجد لنفسه قلبا ولا حالا هو قلبه في الكعبة وما بيخرج من الكعبة وهو بيطوف الوداع يقول له يا رب إني استودعتك قلبي فردني إليه يخرج وسايب قلبه هناك كل ما حاسس في أستك بقى بيشدوا على هناك زي ما يقدرش يتأخر بعيد عن هناك ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر وحفظ الأوقات أن تضيع سدى في ناس بقى شغلتهم انه قاعد ليل ونهار باصص على قلبه كده ها ايه اخبار قلبه عشان كده لما تساله احوال قلبك مع ربنا يبقى عارف لانه على طول باصص على كل ما يلاقي حاجه يشيلها كل ما يلاقي حاجه يشيلها محافظ على حاله ووقته على وقته وحاله مع الله عشره ومنهم جامع المنفذ السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق فهو قد جعل وظائف العبودية قبلة قلبه ونصب عينه يأمها أين كانت وكيف كانت ويسير معها حيث سارت تجده قد ضرب مع كل فريق بسهم فأينما كانت العبودية وجدته مع أهلها إن كان علم وجدته في أهل العلم وإن كان جهاد وجدته في أول صف في المجاهدين إن كانت صلاة وجدته في القانتين أو ذكر وجدته في الذاكرين أو إحسان ونفع متعدي وجدته في زمرة المحسنين أو مراقبة ومحبة وإنابة وجدته في زمرة المخبتين المحبين المنيبين هو ده اسمه ايه بقى ده العبد الرباني جامع المسلك جامع المسلك على طول في اي حته واي حاجه تلاقيه بطل فتوه راجل تحطه يسد صلاة يقف بطل صدقة طلع كل اللي عنده حج وعمرة على طول في أي شيء تلاقيه في الذكر لسانه متقطع بص على لسانه من الجنبين كده تلاقيه متقطع من الجنبين من كثرة الذكر وكثرة تلاوة القرآن فهو يدين لله بدين العبوديه أين استقل أن استقلت ركائبها ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربها لو قيل له ماذا تحب من الأعمال ما أحب الأعمال إليك لقال أريد أن أنفذ أوامر ربي أينما كانت وحيث كانت ليس لي مراد إلا تنفيذها والقيام بأدائها مراقبا لله فيها عاكفا بالروح والقلب والبدن قد سلمت إليه المبيع وأنتظر من ربي تسليم الثمن دع نفسه وماله وقلبه وروحه وحياته وهمه وفكره وحركته وسكونه ونومه ويقظته كل ده لله ويا رب اقبلني ويا رب اسيبني يا رب قربني يا رب خذني اليك ناوي عليه هتمشي لربنا في انهي طريق واحد ان تعرف الله اثنين ان يقوم أن تعرف طريقا نمرة اثنين أن تهتدي طريقا يوصلك إلى الله ثلاثة أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة فيحلق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة يا إخوة الإنسان في الدنيا دي مشكلته الكبيرة أكبر مشكلة ممكن تواجهك مطلقا عمل بصيرة إيه مشكلة عمل بصيرة ودايما كنت أقول إيه مش المشكلة إنك ما بتسمعش المشكلة إنك بتسمع غلط هي دي المشكلة مش المشكلة ان انت ما بتفهمش المشكلة انك تفهم غلط المشكلة الكبيرة مش انك انت ما بتشوفش انك تشوف غلط البصيرة زي البصر ممكن البصر بيحصل ضعف للبصر يبقى على بعد كده مش شايف كويس ضعف بصره ضعيف نظره ضعيف مش شايف لحد هناك مش شايف الواد اللي واقف ورا وليد ده اسمه ايه اه مش شايف لحد هناك نظره ضعيف وفي حاجة تانية ممكن آه، آه، آه، عم فؤاد يعمل لي صورة فلو ها ان هو مش مش شايف هو آه، الص- آه، آه، آه، ضعف ال- آه، البصر ده آه، اسمه عشا عشا البصيرة ان الصورة تبقى ايه مش نت وتقولوا عليها ايه اه فلو آه، الصورة آه، ها، قولوها بال- بالعربي آه، ان الصورة تبقى مش واضحة مغبشة تبقى الرؤية مغبشة وقد يكون مش ضعف البصيرة مش عشا البصيرة لا حول البصيرة بيشوف غلط وقد يكون عور البصيرة شايف بعين واحدة فشايف ناحية واحدة مش شايف الناحية دي زي اللي له عينين وقد تصل إلى عمى البصيرة هو ده الإشكال الكبير إن الإنسان ممكن يكون مصاب بمصيبة في البصيرة عنده صدمة في البصيرة مش شايف صح فلما يبقى مش شايف صح احنا قلنا دلوقتي عشر اختيارات قرآن ذكر تلاوة قرآن خدمة مسلمين صلاة زكاة حج وعمرة اه، طلب علمه وتعليمه اه، الى اخره وهو شاف غلط فراح سكة غلط ضيعته عشان كده قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا المشكلة الكبيرة إن سعيهم ضل في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هو بيفكر هي دي المصيبة الكبيرة وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ربنا قال بعد الآيتين دولك إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ما هي النكبة التي أصابت هذا المنكوب فجعلته يتخذ الشياطين أولياء من دون الله ثم أي نكبة أشد أصابت حتى حسب أنه مهتدي سبحان الله العظيم فكرتني الحته دي وانا بحذر منها لوجه الله آه، لان اخاف ان انا اموت وبقى ما قلتش احد المشايخ كان قاعد معايا كان بيقول لي انا هالف كتاب في 40 طريقه للقاء الزوج مع زوجته قلت له ليه ليه تعمل كده قال يعني ده علم قال الله قال الرسول قلت له الرسول كان بيعلم الفواحش ليه ليه ليه نعلم الناس الحاجات دي انت ترضى ان بنتك الصغيره يقع في يدي هذا الكتاب وتقراه تفتح اعين الناس هي ديك وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها خايف لا تكون كده إن إحنا الأمور دي يج- قال لي الناس بتسأل يجاب على قدر السؤال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الحياء علمنا الحياء قال علميها يا عائشة لما قالت له كيف أتتبع أثر الدم فخلينا على حيائنا الشاهد المشكلة الكبيرة في إيه بقى عشا البصيره اعالج كل امراض البصيره دي ازاي احيانا الاطباء بتاع الع- بتوع العيون يقول لك ان من اسباب ضعف البصر ضيق الافق امام النظر انه دايما باصص كده فيقول لك اخرج لحته واسعه بحيث انك تريح عينك انها تبص على مدى الافق الى ابعد افق ده من انواع علاج البصر او اراحه البصر او آه، آه، آه، الحفاظ على البصر ان ان احيانا لازم البصر ينظر الى ابعد مدى ما يبقاش دايما منكب كده عشان كده بنقول ايه ان علاج عشا وضعف وعور وعمى و ضياع البصيره أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة هو بس هيقولوا لي ما تقومش بس إيه- عايز أقول إيه إنك أنت تحس وأنت واقف وأنا واقف تحس وأنت واقف واقف ها تيجي واقف ازاي دي مش هتيجي وانت واقف وحاطط رجلك كده تحس واخد بالك يا وليد تحس بالصراط تحت رجلك تحس حاسس طب حاول تحسها معايا كده دلوقتي ها حاول حاول تحسها انك تحس بايه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ادق من الشعر واحد من السيف تحس ان في آه، شعرايه ها مشدوده كده سلك والسلك ده حاد حامي زي السيف وسخن لانه على شفير جهنم فاحساسك ده ها حاسس دلوقتي حس كده حس بال- بالحراره دي السخونه وبالحده دي وبالرفع ده في رجلك أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة إنك تحس ها شفت عم محمود ما عملناش ربنا يهديه محمود بتاع الإضاءة ده من الناس الطيبين ربنا يكرمه آه، آه، ما عملناش حسابنا إن أنا أقف ها تحس إن أنت آه، واقف ها واخد بالك قدام الصراط والرسول علمنا الصراط وقال لنا عليه قال لنا ايه قال لنا له كفتان ولسان كفتين اللسان الميزان اللي هو بيميل مع الكفه المايله فتحس انك واقف قدام الميزان الكفتين كده ها حاسس بالكفتين وقلبك عمال يدق وكافه الحسنات بالطب آه، آه، قلبك طب الله بتفرح وتبتسم كافه السيارة طب يا رب استر يا رب يا رب الطب بيا يا رب يا رب تقل موازيني يا رب ان يقوم بقلبك هذا الشاهد وده المعنى الحقيقي لمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن هو ده المؤمن بيوم الحساب ان هو كل ما يعمل حسنه يفرح أه. ميزان الحسنات طب الله اكبر كل ما يعمل سيئة يكتئب ويحزن ميزان السيئات طب يا رب استر يا رب يا رب استر يا رب فيكفاه انه يتابعها بحسنة ترفع ميزان الحسنات ان يقوم بقلبك شاهد من شواهد الاخرة يفتح أشعة البصيرة فيحرق ظلمات الطبع الطبع بخيل احرق البخل ده ازاي ان انا اشوف ان الجنيه هينفعني يوم القيامه ما هو قام بقلبي شاهد من شواهد الاخره في ظل صدقته يبقى اروح دافع جنيه واعمله كده فوق دماغي مضلل عليه لا مش هيكفي طب خليهم 2 جنيه طب خليهم 50 جنيه طب خليهم 500 جنيه عشان اتضلل ايه ده ده برضه مش هيشين شمس يبقى عايزين طبقه تانية من الخمسميات وطبقه ثالثه من المتينات عشان اتضلل ما انا عايز اتضلل يوم القيامه اذا قام بقلبك شاهد من شواهد الاخره احرقت اشعته ظلمات الطبع لان اللي بيحول بينك وبين القرب طباعك السيئه قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق الطباع مانعة الطباع آآ آآ حائلة بينك وبين القرب من ربنا عشان كده عايز أحرق الطباع دي يبقى لما يقوم بقلبي شاهد من شواهد الآخرة خمسة أنا نسيت أقول لكم من الأول ان الطريق لربنا الموصل للقرب ده 12 مرحله نمره واحد انك تشتاق وده علامه حياه القلب اتنين تعرف ربنا تلاته تعرف طريق لربنا اربعه شاهد من شواهد الاخره خمسه ان ينجذب القلب الى الاخره واعمالها واحوالها بكليته فيزهد في التعلقات الفانيه لما قام بالقلب شاهد من شواهد الاخره احب الاخره الانسان لما يبقى عايش بقى شايف الصراط وشايف الميزان وشايف الشمس وشايف ظل عرش الرحمن وشايف مش قال كده كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها قال عرفت فالزم إذا عرفت دي قم بقلبك الشاهد ده يبقى يبدأ القلب ينجذب مغناطيس إلى الآخره يبدا يزهد في الدنيا مش الزهد انه يلبس المرقعه ودماغه تتملي امل ويقعد بقى مع المجاذيب عند الحسين والسيده مش ده الزهد امال ايه الزهد ايه الزهد مش هنتكلم عن الزهد الليله دي لان الوقت خلص وطارق عمال يقول لي خلص ربنا يهديه ويتوب عليه هو كمان ولكن هقول بس ست نقاط سريعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بسرعة كيف يتخلص القلب من هم الدنيا ودي أول طريق الزهد ده السبيل كيف يتخلص القلب من هم الدنيا ويجعل همه الآخرة انه ينطلق إلى الآخرة انه ينجذب إلى الآخرة وأعمالها وأحوالها بكليته كيف يزهد في التعلقات الفانية واحد أن تعلم أن الدنيا لا قيمة لها على الإطلاق ببساطة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء يبقى الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة إذا قال لا تساوي جناح بعوضة يبقى تساوي كم لا تساوي جناح بعوضة يبقى لا تساوي شيئا على الإطلاق يبقى يجب أن تكون في قلبك الدنيا لا تساوي شيئا على الإطلاق الملايين البلايين سبعين بليون دولار دول يساووا إيه ولا شيء مش سبعين سبعمية وسبعة آلاف وسبعمية مليون بليار و و و والدنيا باللي فيها دي كلها على بعضها بعربياتها بعماراتها بطياراتها بملايينها بملياراتها بناسها بنسوانها بكل ده ولا حاجه تقدر توصل لقلبك المعنى ده ان كل ده ولا حاجه ولا يحرك اصغر شعرايه في صباع رجلك الصغير دنيا ملهاش لازمه لا تساوي جناح بعوض اثنين انها سريعه الزوال لازم تعرف كده ربنا كل الامثله اللي ضربها لنا في الدنيا واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذره الرياح ف ف نزل كبر اصبح هشيم ف ف ف تريد ترتيب التعقيد سرعه سريعه الزو... ايه الدنيا ما بتقعدش النهارده لو سالته آه، اي واحد عاش في الملك 50 60 100 سنه والاخر اتشال آه، آه، آه، ده الدنيا معايا قلبت بسرعه قوي ده انت قعدت 40 سنه يعني ده ما انا شفت حاجه انا لسه هعيش حياتي ما عاش حياته هي الدنيا كده سريعه الزوال ثلاثه انها ابتلاء وفتنه قال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا فهي ابتلاء وجعلنا بعضكم لبعض فتنه الدنيا دي فتنه الآية العجيبة اللي أنا عايش معاها اليومين دول وإذا مس الإنسان الضر فإذا آية الزمر فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة عارفين عشت معاها في إيه؟ ان واحد كان عيان وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قدر له دواء معين ربنا شفاه بيه فبيقول ايه شوف انا اكتشفت دواء سحر كده بس ولا كأن حاجة حصلت انا لولا لقيت الدواء ده ما كنتش خفيت عمري يا ابني مش الدواء اللي شفاك ده ربنا الشافي يقول لك لا لا الدواء لا ومش ربنا بيسبب الاسباب يا ابني مش الاسباب ده ربنا اللي بيسبب الاسباب ما ياما الدواء ده كل الناس عارفاه وكل الناس بتاخده ومحدش شفي ده هو ربنا شفاك قول بس الدواء ما تنساش موضوع الدواء ده فتنه بل هي فتنه فتنه فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون الدنيا دي فتنة فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة فلازم تعرف كده نمرة واحد إن ملهاش قيمة بشت. اتنين انها بتخلص بسرعة ثلاثة انها فتنة وابتلاء اربعة انها معبرة ومرحلة وقنطرة قال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما انا في الدنيا الا راكب استظل بظل شجر ثم راح وتركها ريح شوية تحت الشجرة وبعدين امشي هيبني له بيت تحت الشجرة ده احنا معديين بس على الدنيا دي مرور الكرام ان شاء الله خمسة لا يفرح بها ولا يأنس بوجودها فلا ينافس في عزها ولا يأنف من ذلها لا يأنف من ذلها معاه ما معاهش لاقي ما لاقيش بياكل ما بياكلش لابس ما لابسش عنده ما عندوش سيان قال الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم دنيا ستة وهي الأخيرة سخاوة النفس في أخذها يا حكيم ابن حزام إن هذا المال حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع سخاوة نفس يعني إيه؟ يعني أي حاجة تجيني من ربنا تبقى كتير إن الغنى غنى النفس وإن الفقر فقر النفس الراجل اللي قلبه غني اللي غني بالله ما بيستقلش حاجة جات له من ربنا لأن ده من سوء الأدب مع الله من مقاصي القلوب احتقار النعم اللي ربنا أكرمه واداله حاجة أي حاجة يسيرة صغيرة قليلة يستعظمها لأنها من ربنا هي دي ان ربنا اعطاك فلما اعطاك القليل تستكثره من الله اذا استكثرت القليل زادك وافاض عليك ووهبك ومنحك واعطاك وكسر الخير لديك وبارك لك واذا احتقرت ما يعطيك ربك لم يبارك لك فيه إذا استشرفت لما في أيدي الناس من أخذه بإشراف نفس إنك شايف فلان معاه أكتر منك وفلان عنده أكتر منك وفلان آه بي بياخد أكتر منك وفلان عايش أحسن منك وفلان إذا شفت ده لم يبارك لك فيما أعطيت يبقى عشان تزهد في الفانية الست نقط السريعة دي أن تعلم أن الدنيا, أن الدنيا لا قيمة لها ولا قدر يتعلق قلبك بالآخرة سريعة الزوال أنها ابتلاء وفتنة أنها معبرة ومرحلة وقنطرة لا تفرح بها ولا تنافس في عزها ولا تأنف من ذلها سخاوة النفس في أخذها إذا حصل الست دول لقلبك بس تعلق القلب بالآخرة وبعد الستة ندخل في السادسة بقى واسمحوا لي كان نفسي اخلص 12 نقطة النهاردة كده خلصنا خمسة وباقي لنا سبعة يأتوا معنا اللقاء القادم إن شاء الله قدر بعد السبعة ندخل بقى في القرب وهتسمعوا كلام يا رب ربنا يرزقني وإياكم حسن الخاتمة ويعجل لي بذلك ويكتب لي ولكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ويرفع درجتنا في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إلى الفردوس وأن يرزقني وإياكم لذة النظر إلى وجهه, وجهه الكريم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دروس العلم زاد المتقين